لا I mean, I'll start from the new verses
طيب طيب Unishtipip toyum Maria parani es oabti rogean semim chan shoperos emif nuti pilogos.
It was missing.
the whole word.
What is it? What do we do?
We're missing Parani hero.
eto web tiru.
Hero. Where? It's written in English, Second right?
paragraph.
Hmm, How think it's not?
Unishtipip toyum Maria. Unishtipip toyum Maria. Unishtipip toyum Maria. Unishtipip toyum Maria. كمان. Unishtipip toyum Maria. كمان. Unishtipip toyum Maria. Parani es o aptiro Parani es o aptiro على بعض ونشتبا يوم ماريا Parani es o aptiro كمان مرة ونشتبا يوم ماريا Parani es o aptiro كمان مرة ونشتبا يوم ماريا Parani es o aptiro كمان مرة جاسم بشان شوبيروس جاسم بشان شوبيروس كمان جاسم بشان شوبيروس اسمع كده جاسم بشان شوبيروس جاسم بشان شوبيروس كمان جاسم بشان شوبيروس كمان جاسم بشان شوبيروس كمان جاسم بشان شوبيروس كمان جاسم بشان شوبيروس امفنوتي بيلوس امفنوتي بيلوس على بعض روح ونجد تبقى يوم ماريا بارني اتو اتيرو جاسم بشان شوبيروس امفنوتي بيلوس كمان مرة ونشتبك يوم ماريا بارني اتو اتيرو جاسم بشان شوبيروس امفنوتي بيلوس كمان مرة ونشتبك يوم ماريا بارني اتو اتيرو جاسم بشان شوبيروس امفنوتي بيلوس لوحدكم ونشتبك يوم ماريا بارني اتو اتيرو جاسم بشان شوبيروس امفنوتي بيلوس في ات ارني انجلوس في ات ارني انجلوس كمان م... كمان مرة في ات ارني انجلوس كمان مرة في ات ارني انجلوس ارهوتي خاطف هي ارهوتي خاطف هي على بعض ربعين في ات ارني انجلوس ارهوتي خاطف هي أماريتي بارثينوس أماريتي بارثينوس كمان أماريتي بارثينوس ثلاث سيخونات في إيرني أنجلوس إيرهوسي آتم في أماريتي بارثينوس كمان مرة في إيرني أنجلوس إيرهوسي آتم في أماريتي بارثينوس فاي خروف خنتس نيجي فاي خروف خنتس نيجي بعض الرب في الفرن أنجلوس إرغوتي قاتل في أمارية فردنوس فايقارو خنتس نيجي شوفوا فاي خروف خنتسنا خنتسناجي فايقارو خنتس نيجي
Is there any significance why the like each letter, some of the letters are extended? Like for each sequence, there's a letter extended out.
نو هي بس ضبطت اللحن ميوزك بس يلا تاني الربع ده على بعض Fiet erni angelos ergoti chaten di amareiati parthenos faecharos entes neli.
الربعين مع بعض 1 2 3 Εσεντσούσι ένι χεροβίμ, εσπάιωτ ένι σεραφίμ. Γεια. Εσεντσούσι ένι χεροβίμ, εσπάιωτ ένι σεραφίμ. Ένι σαριά. Εσεντσούσι ένι χεροβίμ, εσπάιωτ ένι σεραφίμ. Γεια. كمان مرة لا الأولانية شيروبيم والثانية سرافيم الاثنين مش شيروبيم يلا تاني يا طيب يلا It's Josie any cherubim, it's Zion any seraphim.
على فكرة اسمها اني مش اني اسمها كده استشوسي اني شيروبيم اني مش اني استشوسي اني شيروبيم استايوت اني سرافيم يلا 1 2 3 It's Josie any cherubim, it's Zion any seraphim.
جاء شوبن وارفي جاء شوفن وإرفين، تاني جاء شوفن وإرفين، في جاء شوفن وإرفين، تاني جاء شوفن وإرفين.
ام بي او اي جول خنتي ترياس جي ار شوبن او ارفي ام بي او اي جول خنتي ترياس جي ار ربع على بعض اذن شوي سرافيم طويل تاني اذن شوي اني يلا ثلاث ارباع مع بعض 1 2 3
Via erni angel Fajte Jerusalim et polisën për nuqit e Sa e lëdi, Rubendur? Fajte Jerusalim et polisën për nuqit e Te, o Jalla Fajte Jerusalim et polisën për nuqit e Kamen Fajte Jerusalim et polisën për nuqit e Kamen Fajte Jerusalim et polisën për nuqit e Kamen marë Fajte Jerusalim et polisën për nuqit e طيب نبتدي نراجع اللي خدناه المرة اللي فاتت ونشكي بيبتايد نقوله كده مرة على حاجة يلا ونشتي بيبتاي وماريا بارنيت وقتي روجي عاصم بشان شوفيروس امم نودي بيروس في اثيرني انجلوس ارهوني خاتفي اماريتي بارفينوس فيقطر في خندس نجي استشوزي اني شروبيم استايوت اني سرابيم جاء الشوبن هو ارفيم بي او فولكن تتريس فاين يروساليم et polisen benoti dere ponometeni et oatiro shovenehri enekis Aekion goshte von chenet Evev gen fi et onem mo apor bem pet monogeni I avci sarkte volen chiti Eh?
Isn't this like Arifin Much Huh? Yeah.
How great.
اوه تيجي ليلة اه اه تيجي ليلة اه يتقال زي القارتين صمت كده دوت في لحن كبير ليه هناخده بعد ما نخلص ال احنا هنخلص دلوقتي كل الثيوتوكيات دمج وبعدها هناخد الالحان الكبيره بتاعت كل الثيوتوكيات يعني الاربعه الواطس Every day now.
لا الواطس بس ليهم الحان طيب هقول لكم الربع اللي بعده تيجالي لقى انتني اثنوثني اتهم سخن بكاكي نمت خيفي امفمو ونشتين ويني افشينو حتة حتة تيجاليلي اه انتني اثنوس ها. تيجاليلي اه انتني اثنوس كمان تيجاليلي اه انتني اثنوس اجين تيجاليلي اه انتني اثنوس كمان تيجاليلي اه انتني اثنوس كمان تيجاليلي اه انتني اثنوس ني اتهم سخنب كاكي ني اتهم سخنب كاكي كمان ني اتهم سخنب كاكي على بعض بقى تيجالي لي اتني اتنوس ني اتهم سخنب كاكي همسي كمان مرة تيجالي لي اتني اتنوس ني اتهم سخنب كاكي كمان تيجالي اتني اتنوس ني اتهم سخنب كاكي نامت خيفي امفمو نامت خيفي امفمو كمان نامت خيفي امفمو كمان نعمت خيبي نعمت مو نقول على بعض تجليل أرزني النوس نير همز خلب قاتي نعمت خيبي نعمت مو ونشتن أيني أفشينو
ونشتي أيني بس هو- أفشار هو ازاي ونشتن أيني أفشينو
ونشتن أيني أفشاينو
كمان ونشتن أيني أفشاينو
كمان Oristen ho oini avshaino.
على بعض بقى الربع Tigalili arendeni et nos ni et hem sichenep kaki nemet chivi emet mu oristen ho oini avshaino.
بص يا أليكس تجلي لي اه تجلي لي تجلي لي نقولها مرة كمان تجليل آذني اتنوس ني اتهمز خنب كاكي نعمت خيبي نعمت مؤون اشتن أعيني أبشينو
حاجة كمان الاستيخون الثالث بدايته انت بتعملها واطية نمت هن- مش نمت هن. انت بتعمل نمت كده نمت لا هي نمت لا لا لا اصل انا سامعه من المراجعة سامعه من المراجعة هو بيقولها كده واخد بالك ازاي نمت خيفي مفمو مش نمت خيفي مفمو لا نمت خيفي مفمو يلا نقول تاني مع بعض الربع كله تجليل آذني اتنوس ني اتهمز خنب كاكي نعمت خيبي نعمت مؤون اشتن أعيني أبشينو
تا- ها.
لما تقول تجليلي اه انت نيئة نور نيئة سمع آه.
نيئة امس اه تقدر- تعرفوا تقولوا لوحدكم؟ تعرفوا تقولوا لوحدكم؟
Yeah.
يلا 1 2 3 Tigalili anteni et nos, ni et hensilenep kaki, nemes chivi emes mukon eshten oini avshaino.
مش 100% كمان مرة
Tigalili anteni et nos, ni et hensilenep kaki, nemes chivi emes mukon eshten oini avshaino.
اف نوتي في اف موتين موف خني اف او ابن طاف اف تشي صارش سكنتي بارثينوس اذا في تفون نوغاي حتى حتى اف نوتي في اف موتين موف If not, if he is more than a moth,
اه اف نوتي في اف موتين في اف موتين في اسموتين اموف فتبقى ايه اف نوتي في اسموتين اموف اف نوتي في اسم more than a moth.
كمان If not, if he is more than a moth.
اف نوتي مش اف نوتي مين انت اللي قلتها اف نوتي اف نوتي اه تتكسر تاني اف If not, if he is more than a moth.
كمان If not, if he is more than a moth.
تاني If not, if he is more than a moth.
مم. صعبة في اسموتين دي اللي تعباك ها في اسموتين في اسموتين في اف قول في اف وبعدها تين لوحدها في اف في اف بعدها تين في اف موتين مو في اف موتين موف اف نوتي في اف موتين موف قول كده في اف اف نوتي في اف موتين موف ها
Concentrate on the more.
يلا نقولها تاني مع بعض Nudi bir mutenem mor.
خني اف او بنطاف خني اف او Bentar.
هذه طويل تاني يلا اف Nudi bir mutenem mor. Henni et o bentar.
كمان اف اف نوتي فئة موتان مور خلني أدعو أبنطار كمان اف
اف نوتي فئة موتان مور خلني أدعو أبنطار
لوحدكم اف نوتي فئة موتان مور خلني أدعو أبنطار افشي صاركش كنتي بارثينوس اه أبشي صرختي بارتينوس معلش صعبة دي أفتشي ساركس أفتشي ساركس خنتي بارثينوس أفتشي أبشي صرختي بارتينوس كمان أبشي صرختي بارتينوس كمان أبشي صرختي بارتينوس قولها كده تقول إيه؟
أبشي صرختي مش ساركس بص مش ساركس ساركس مش ساركس مش سا مش ساركس لا ساركس أبشي صرختي
تمام أفتشي ساركس ها لا، لا، لا. كان حد المرة اللي فاتت مش عارف ايه اه جون بقطر
اداله الباب Is that done?
لا ده دي Oh, mystery man.
ديف ديف شايفينك في المراية تعالى هاملتون كلهم هنا الهلال كده ورا كده واندرو كمان ايه ده طب قاعدين ورا ليه ما في انتوا لازم تقعدوا مع بعض ولا حاجه هاملتون مع بعض طب ادوهم الصموديات عشان هم كده هيتفرجوا علينا مش هيحفظوا طيب تمام يلا نقول الثلاث استيقونات مع بعض يلا اف نوت في اف موتين موت خني أدعو أبنطار أبشي صرختي بارتينوس اوف تشي مش اوف تشي ساركس لا لا لا انا قصدي مش واطيه عاليه مش واطيه عاليه اوف تشي ساركس اف نوتي في الموت تمام تاني اف حد قالها اه انت المره دي انت She starts.
ايوه هي اوف تشي يعني اعلى سنه في الدايره طب يلا غيرها كمان مره اف نوتي في إذا في تليفون أوه إذا في إذا في قولوا دي إذا في- كمان إذا في- كمان إذا في تليفون تليفون إذا في تليفون أوه جاي هنقولها بالراحة وقروها بالراحة إذا في تليفون كمان مرة إذا في تليفون أوه
اسرع تعرف تقولها لوحدك؟ يلا قول اكتب في اتفون اوجاي تمام بيشو اذا في اتفون اوجاي كل شوية عايزين أسرع.
اوجاي اذا في اتفون انت بقى هتضيع كده هو سرع كده
اذا في اتفون اوجاي طيب تمام بعد كده اللحن هيتلخبط طيب نقول لها بقى الربع على بعض يلا النوسي خدتوا بالكم الربع الثالث والربع الرابع السيخون الثالث والسيخون الرابع connected they have to be connected شوف كده Auf chin sarx khante parfenos ve fi etefonin o guy if not if if moten طيب هنقول الربعين مع بعض بس نعلي الطبقة سنة ماشي في جليل اه انتني اثنون يلا 1 2 3
Commitment, that's commitment. I'm crutches coming to these doors.
ايه اللي حصل؟
I smell that. Just now?
كلامتك طيب برافو عليك يا نجيب أمويني أنا في قريق شفيري ولا خلينا في الحفظ نوطي الط- ونص طبعا أمويني أنا في قريق شفيري أمويني أنا في قريق شفيري قولوا كده أمويني أنا في قريق شفيري كمان أمويني أنا في قريق شفيري كمان هوستيلي الخنوش ليلوي هوستيلي الخنوش ليلوي تاني هوستيلي الخنوش ليلوي هوس ثليل خنقو اشليلوي خنقو اشليلوي خنقو اشليلوي بسرعة بس
But it's like when we sing it, it's divided as an OA, Shlilowi.
اه ما هي هي اشليلوي على بعض مش كده خنقو قريق اشفيري اشليلوي يعني هي كلمة اشليلوي فبس في اللحن خنقو اشليلو هنلزقها بس مع بعض كانها خنقو ايه وبعدين شليلوي بس هي هي خنقو اشليلوي أمين يا نفاري اشبيري هزالي الخنو اشليلوي كمان مرة أمين يا نفاري اشبيري هزالي الخنو اشليلوي كمان أمين يا نفاري اشبيري هزالي الخنو اشليلوي كمان مرة أمين يا نفاري اشبيري هزالي الخنو اشليلوي لوحدكم أمويني على ظهري أشبيري وسالي الخوشي روي هيجن باي مستيريون هيجن باي مستيريون هيجن باي مستيريون هيجن باي مستيريون يعني خلوها ميستيريون مش ميستيريون ميستيريون هيجن باي ميستيريون كمان هيجن باي ميستيريون كمان هيجن باي ميستيريون الربع على بعض أمويه على طريق شبيلي وسيني الخنوش في لوبي هيجن باي ميستيريون
طفقوا انهنن ايفول كمان بيتر ازيك يا بيتر انت غايب بقالك فترة طيب نقول امويني تاني يلا 1 2 3 امويني على طريق الربع تاني على بعض امويني على يلا لوحدكم الثلاث ارباع مع بعض 1 2 3 إذا في اتفون أوه أوه أنتوا نسيتوها دي No, we did the connection, but we didn't do it fast.
اه إذا في ات... بصوا مع اللي قبلها زي أفتشي صارخ كنتي بارثينوس إذا في اتفون أوه أوه جاي يلا ربع مع بعض تاني إذا ها حد عنده أي مشكلة في ثلاث أرباع دول؟
I think we're almost. I think he stayed by himself.
ما هو اصل اللي ما عندوش مشاكل يبقى هيز ريدي ان هو يسمع مم. يلا ارساني ثلاث ارباع قول ثلاث ارباع الرب ده
تجانيلي أنتني أتنوسني أتهم سخنك كاكين نامت خيبي نامت خيبي مفمو ونشتن أعيني أفشينو أفنوتي في أتموتين موفقني أسأوابن طاب أفشي صارت خنتي بارتين وستفي في أتفونن أو أو جاي أمويني أنا فأري أشبيري هوستيلي القنوش لي لوي هيجن باي ميستيريون اتفقوا انهنا ايبون برافو عليك هاي وصوتك بقى عامل زي اخوك يعني لو فعلا الواحد ما شافكمش متسجل ولا حاجة مش ه- مش هيعرف مين اللي بيقول بجد بالظبط بقيت On the phone, they sound exactly the same.
كمان I'm like, I mean, it's like, no, it's Arsene.
طيب Jepiak sarings af chi sarings o pi logos af echsai pia tarishi av erhitz pia seyo av shobichau echoronus هناخدها حتة حتة First, you were.
Jepial Sarings of Chi Sarings Jepial Sarings of Chi Sarings لا اسمعوا تاني اسمعوا تاني Jepial Sarings of Chi Sarings Jepial Sarek, Archie, Sarek, of Chi Sarings of Chi Archie, Sarek, كمان Jebi Sarek, Archie, Sarek, كمان Jebi Sarek, Archie, Sarek, أو بيلوغوس أف إخفاي Owa Pilogos, Aferbai, إيه اللي مضايقك؟ ها؟ Af Echtoy. Af Echtoy. Jepian Sarings of Chi Sarings. Kemen.
Jebi Sarek, Archie, Sarek, Oh, Bilogos of Echtoy.
Owa Pilogos, Aferbai, على بعض.
جري الطارق أرشي طارق هو بلغة أصحابي كمان.
جري الطارق أرشي طارق هو بلغة أصحابي كمان.
جري الطارق أرشي طارق هو بلغة أصحابي
Be at Arshi of Erhitz.
في الأرش أرهيت تاني.
في الأرش أرهيت Hits. تاني.
في العرش أظهره كمان.
في العرش أظهره كمان.
في العرش أظهره على بعض الربع ده.
جبي أصدارك أشي دارك صوم في لوة أظهرتك في العرش أظهره
Piaceio av shobichao echoronos ده صعب فهنقسمها بالنص بيأسيو of شوبي بيأسيو أسيو أشوبي كمان في أسيو أشوبي كمان في أسيو أشوبي كمان رئاسيو أشوبي خاو اخرو خاو اخرو ها خاو إخرونوس ما كده بيأسيو of شوبي خاو اخرونوس بيأسيو رئاسيو أشوبي خاو إخرونوس نقولها بالراحة تاني رئاسيو أشوبي خاو إخرونوس كمان مرة رئاسيو أشوبي خاو إخرونوس كمان بيأسيو كمان كيرو قول قول الاستيخن الأخير ده بيأسيو
ויצר אף שפיך ואחרונוס.
ديف ديف ديف لا ديف ده. بيأسيو
ויצר אף שפיך ואחרונוס.
ديف التاني بقى
ויצר אף שפיך ואחרונוס. ויצאו אב שובך ואחרונוס.
بيأسيو ויצאו אב שובך ואחרונוס.
نقولها مرة كلها على بعض يلا 1 2 3 جدي اجين الاستيكون الثالث والرابع الزق يلا كمان ورا 1 2 3 جابي كمان مرة كمان مرة يلا 1 2 3 عايزين بيتر يقولها لوحده الربع كله
Can you start it?
نو جيبي
Jepi af tsarex af chi tsarex om wo pi lohos af echtai pi at arshi af erhit pi at zeo af shobiha hao echeronos تمام قولها تاني من غير ما تغلط
Jepi at tsarex av chi tsarex om wo pi lohos af echtai pi at arshi av erhit pi at zeo af shobiha hao echeronos
طيب نقول مع بعض من اول اللي خدناه النهارده تيجي لي لي اه طيب يلا انت جاي لي يلا 1 2 3 تيجي
Start to connect them. I think there should be a small pause and then we go, Hey, I'll see you.
ممكن بس this means المفروض اللي قبلها ما يبقاش فيه اي وقفه جيبي ان سارنكس اوف تشي سارنكس او بي لوغو صف اخصاي بي اتارشي اوف ارهيتس بي اسيو او شوكي خاو اخرونوس يبقى لازم الثلاثة اللي بتيخل يبقى كونكت لكن لو هنوقف بعد جي بي ان سارينكس اف جي سارينكس او بي لوس اف اخفاي بي اتارشي اف ارهنس بي اسيو او شوفي خاو اخورو اه It's easy to connect two and three instead of.
يا فاحنا بس مجرد نتفق فيبقى عايزين تخلوا الاخيره لوحدها السيخل الرابع لوحده آه.
نجرب نجرب نقولها جاي في بيقاتش طاهوف أفجم جنف بيقاتش طاهوف أفجم جنف Of Jim Gom.
أفجم جنف بيقاتش طاهوف أفجم جنف And then I go.
I'll just do the first one.
بيقاتش طاهوف بيقاتش طاهوف
Aan Ishtahov.
بيئة اشتهوف أفجم جنف قولوا النص الأولاني بيئة اشتهوف أفجم جنف أوكي ماشي عايزين تقولوا كلها ماشي بيئة اشتهوف أفجم جنف كمان بيئة اشتهوف أفجم جنف تقولها أي حاجة في أي حتة قول كده تاني Jim Goff.
بيئتش طاهوف أفجم جمف تمام أفجم جمف قول تاني بيئتش طاهوف أفجم جمف كمان بقى سمعني
Piates Taof Avjem Gomf
تخاف من الحسد ولا ايه؟ طيب يلا قول تاني بيئتش طاهوف أفجم جمف كمان بيئتش طاهوف أفجم جمف طرف أفجم جم في أصناف روف سناف روف في أصناف روف سناف روف خدتوا بالكم عاملة ازاي؟ في أ- في أصناف دي ملزوقة في بعض في أصناف روف سناف سناف على طول شوفوا ازاي؟ في أصناف روف سناف روف كمان في أصناف روف سناف روف كمان كمان كمان كمان واحدة عشان أندرو تعرف تقولها يا أندرو؟
Where are we? Vietnaverof, Tenaver. Sorry. Where are we? Vietnaverof, Tenaverov.
نقول كلنا مع بعض من أول الاستيقظ يلا في عتشة هو أرجم قم في أطنابر وسنابر كمان مرة في عتشة هو أرجم قم في طيب 1 2 3 في عتشة هو أرجم قم في أطنابر وسنابر connected connected don't stop One, two, three. Fiat estahof argem gom fiat naverof senaverof. حلو قوي كمان مرة. Fiat estahof argem gom fiat naverof senaverof. Ekshiri emef nuti et onch. Ekshiri emef nuti et onch. كمان. Ekshiri emef nuti et onch.
So it's slow.
اه بص اب شي اب على طول مش ايه يعني إيه.
She.
اه اب شيري ام اف نوتي ات اونخ اب شيري ام اف نوتي ات اونخ كمان اب شيري ام اف نوتي ات اونخ على بعض بقى كله في آتش ناهوم أبجم قوم في أطنابيروس تنابيروس ابشيري ابشيري امف نوتي ات اونخ يعني ما تصورش قوي في السكن آه. نجرب نقولها ونشوف هتبقى كونكتد ولا لا. تاني في آتش طاهوم أرجم قم في أصناف رقص نافروف ابشيري إيمف نوتي أت أنخ ابشيري إيمف نوتي أت أنخ ممكن تق- ممكن تقولها من السكن هقولها لك طيب بأصناف رفس نافروف بشيري امف نوتي ات انخ خدت بالك ازاي؟ نقول الثلاثة سيكونس مع بعض بأصناف أرجم جون في أصناف رفس نافروف بشيري امف نوتي ات انخ كمان مرة 1 2 3 كمان مرة بيئة أرجم قوم في أصناف in Shiri in Romi. Afsho ben Shir in Romi chen ume esmi. Hmm. Afsho ben Shir in Romi chen ume esmi. كمان مرة. أشوب شير رومي خنوم امي ربع على بعض في آتش كمان مرة 1 2 3 طيب نقول بقى من اول تجليلي اهو 1 2 3 تجليلي Jesus Christus, en savnem få og en sof, en sof, benem sha eneken, og hypostasis en oot, den oostem often ti oona. سهل ده لأنه بنقوله في كل الأعياد إيسوس بخريستوس انصر نمفو كمان إيسوس بخريستوس انصر نمفو كمان إيسوس بخريستوس انصر نمفو كمان إيسوس بخريستوس انصر نمفو كمان إيسوس بخريستوس انصر نمفو انصف انصف بنم شائنه انصف انصف بنم بنم شاء اه ما ما سريع انصف انصف بنم شاء تاني انصف انصف بنم شاء مع بعض المسخنين يسوس يسوس انصف نمفو انصف انصف بنم شاء تاني يسوس يسوس انصف نمفو انصف انصف بنم شاء أوهيبوس Postasis oot. Gen ooi postasis en oot. كمان. Gen ooi postasis en oot. تاني. Gen ooi postasis en oot. Oot. Gen ooi postasis en oot. تاني. Gen ooi postasis en oot. كمان. Gen ooi postasis en oot. كمان كان قوي بوستاتي تن اوت كمان كان قوي بوستاتي تن اوت نقول يسوس يسوس كريستوس ان طاب من بو ان طاب ان طاب ان
No, no las lo. Claro. Jesús, Christus in Sachen, wo in Dosen, Dosen im Schein, in Uibus, das ist in Us.
كمان Christus, Christus in Sachen, wo in Dosen, Dosen im Schein, in Uibus, das ist in Us.
خن نقطة مخطوفة كده مع آه.
مع اللي قبليها حتى اه كلهم ملزوقين في بعض وخنقوه كانها كلمه واحده خنقوه بوستاسي سنقوقت خنقوقت و- وخلوها وخلوها ايسوس مش مش آه، مش ايسوس خليها خليها بقدر الامكان نطلع صح بقدر الامكان ايسوس بخريستوس In Sachen, wo in Dosen, Dosen im Schein, in Uibus, das ist in Us.
Den osten moften ti o unaf. Den سهلة دي؟ طيب الرابعة على بعض. إيسوس كمان مرة. إيسوس آه Abschied von der Molenchi. يلا أعرف يوم جوشت I Archifangs Evolen Chiti ملزوقة كلها مع بعض بلاش نقف في النص يلا أعرف يوم جوشت Hayfjord goste volkenet ve empevjen fiet oniem mo por pempef monogenis i avci sarks evolen chiti. Hayfjord goste
It has to come down then, somehow. It did. Through Abel. I feel that you keep it through.
Avci sarks evolen See, it goes in.
Evolenchi, Evolenchi,
So you want it to stay high.
i avci sars Evolenchi. يا بيتر انت نايم في ايه؟ اتفسحت في ايه؟ طيب يلا قول تاني. Auf your Deutsch, احسن نجرب بقى نقول تيجي لي اه كلها لغايه الان يلا 1 جاهزين 1 2 3
Yeah.